بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة لخلق الله ثم أما بعد فالنهاردة هنتكلم على سورة الأعراف وسورة الأعراف من الصور الجميلة جدا جدا ومن أحب الصور لقلبي أنا شخصيا سورة الأعراف فيها معنى عظيم جدا هنتكلم عنه النهاردة باستفاضة وهو حسم الموقف لابد تحسم موقفك هل أنت مع الحق ولا أنت متردد ما زلت متردد سورة الأعراف وكأنها بتخاطب المترددين لذلك العنوان اللي احنا حطيناه اللقاء احسم موقفك ولا تكن من الغافلين فوصلنا بحمد الله وفضله وطوله إلى سورة الأعراف سورة الأعراف يا شباب هي تاني سورة مكية بتقابلنا في المصحف طبعا احنا ايه استثنينا الفاتحة فبدأنا بالبقرة الفاتحة طبعا مكية احنا استثناها من الترتيب يعني ولكن من بعد الفاتحة أول حاجة البقرة آل عمران النساء المائدة ودي أربع صور مدنية وزي ما احنا قلنا قبل كده بتتكلم كلها على ان انت خليفة الله سبحانه وتعالى في الارض الذي ائتمنه الله عز وجل على هذه الارض انت يا مسلم امين على هذا المنهج وفهمنا نموذج الاستخلاف في سورة البقرة وشفنا طبعا نموذج الاستخلاف بتاع بني اسرائيل الفاشل ونموذج الاستخلاف الكامل بتاع سيدنا ابراهيم وتجربة الامتحان في الجنة لسيدنا ادم وفي النهاية منهج الاستخلاف بيكون عامل ازاي ولابد تكون مسلم فيه لقدرة الله سبحانه وتعالى سمعنا واطعنا وغفرانك ربنا واليك المصير بعدين في سورة آل عمران فهمنا ايه العقبات اللي هتقابلك في الطريق من فتنة الشهوات والشبهات وحرب السيف وكل واحدة في قواعد ربنا علمها لنا في سورة آل عمران كيف هنتعامل معها وبعدين انطلقنا إلى سورة النساء بعد ما انتصرنا على العقبات اللي في طريقنا بقيت أنت الحاكم لهذه الأرض كاملة وأنت خليفة الله سبحانه وتعالى فيها أيها المسلم فلابد أن تحكم بعدل وحكمة وصفات هذا الإنسان الذي يحمل شريعة الله سبحانه وتعالى في الأرض ثم انتقلنا إلى سورة المائدة واتكلمنا عن المواثيق التي تقوم بها حياة الفرد وحياة المجتمع وكلمنا في الأنعام أنك لن تستطيع ولن تقدر أن تقوم بهذا العبء الثقيل قولا ثقيلا ربنا سمى القرآن كده قولا ثقيلا لن تستطيع أن تقوم بهذا العبء الثقيل إلا بمعرفة الله سبحانه وتعالى وتوحيد وجهة القلب إلى الله صح كده يا شباب احنا وقفنا هنا بقى هنبدأ نتكلم بقى على مسألة حسم الموقف في ناس بعد ده كله ما زالت مترددة ما زالت مش قادرة تاخد قرار الالتزام بدين الله سبحانه وتعالى طبعا ك- كلمة الالتزام في ناس يعني ما بتحبهاش تقول لك آه، الملتزم واللي مش ملتزم وده تصنيف لا احنا بنتكلم على الالتزام بمنهج الله مش الالتزام اللي هو مثلا ملتحي ومنتقبة لا مش شرط ممكن واحدة تكون مش منتقبة محجبة حجاب شرعي سليم ما عدا النقاب يعني ومع ذلك تكون ملتزمة بمنهج الله أكتر من كثير من منتقبات ممكن واحد مش ملتحي وما بيعتقدش ان اللحية فرض مثلا آه، ولن كان هي الأئمة الأربعة طبعا على إنها فرض والإجماع آه، الأئمة الأربعة على ذلك لكن يعني هو مثلا لسبب ما آه، عنده عذر آه، ما بيلتحيش او هو مش شايف انها فرض اصلا لاي سبب من الاسباب آه، او حتى هي معصيه بي- بيعملها على انها معصيه صغيره من الصغائر ومع ذلك هو ملتزم بمنهج الله الكلي في حياته اكتر من كتير جدا من الحاهم ممكن تبقى نص متر ولا واصله لسرته يعني تمام فالموضوع مش الالتزام هنا مش آه، مش المقصود بالهيئه الخارجيه المقصود هنا ان تلتزم بمنهج الله سبحانه وتعالى على مراد الله باي شكل من الاشكال الظاهره مش ممكن مش لازم تكون آه، شكل واحد بس اللي هو المنتقبين والملتحين لا ممكن اي حد مسلم يلتزم منهج الله اكتر من كتير جدا من المسلمين اللي احنا بنبص لهم ان هم دول ملتزمين فالملتزمين مش شعار على فئه معينه بس حبيت اوضح النقطه دي لان دي يعني يمكن هنقولها كتير اثناء سوره الاعراف بالذات لان سوره الاعراف هي الفاصله في الالتزام يعني في الالتزام بمنهج الله هي دي اللي هتقول لك انت هتلتزم ولا لا انت هتتحرك ولا لا خد بالك اللي مش هيتحرك هتكون عقوبته ايه فتاتي سوره الاعراف لتحسم الموقف فسوره الاعراف هي السوره الحاسمه بعد كل هذه التكاليف خلاص انت واحد من اتنين انت يا مع المصلحين يا مع المستكبرين ولا تكن من الغافلين يبقى ربنا سبحانه وتعالى في هذه السوره بيعرفنا ان في ثلاث فئات من البشر فئه اللي هي المصلحين وفئه اللي هي الكفار المستكبرين وفي فئه ربنا اتكلم عنها في السوره هي فئه الغافلين اللي بيقول لك اوعى تكون منهم لان هم في النهايه زي ما هنعرف في السوره عاقبتهم هي نفس عاقبه الايه المستكبرين هنشوفها دلوقتي فطبعا الجو العام للصوره والهيكل العام للصوره وبعدين هنتكلم في التفاصيل الهيكل العام زي ما احنا قلنا هي صوره مكيه نزلت بعد التكليف بالجهر بالدعوه على النبي صلى الله عليه وسلم ودي كانت مرحله فاصله في تاريخ الدعوه الاسلاميه لما جهر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بالدعوه النبي عليه الصلاه والسلام عمل ايه صعد على جبل الصفا ونادى على بطون قريش ولما اجتمعت قريش النبي عليه السلام جهر بالدعوه كان ازاي الجهر بالدعوه ان النبي عليه السلام قال لهم ارايتم لو اخبرتكم ان خيلا وراء هذا الوادي تغير آه، تريد ان تغير عليكم اكنتم مصدقي خدوا بالكم يا شباب آه، حد فيكم راح عمل عمره او حج قبل كده اللي راح كده يكتب واحد لو انت رحت العمره او الحج او حتى اتفرجت عليهم في التلفزيون فهتلاقي ان جبل الصفا قريب جدا من الكعبه يعني على بعد خطوات بتتمشى يعني صح فهو قريب من قلب مكه ده رقم واحد رقم اتنين كم الزحام اللي عند جبل الصفا طبعا هو اياميهم ما كانش الزحام زي دلوقتي بس برضه كان مكان زحمه كان مكان عالي والناس كلها شايفاه طبعا لو لو انتوا عارفين خريطه مكه القديمه يعني فسوق مكه السوق الرئيسي كان جنب جبل الصفا حتى السوق كان قريب لحد يمكن من عشر سنين كان السوق موجود آه، الساحه اللي هي جنب آه، جنب الصفا والمروه دي كان فيها السوق القديم اتشال يمكن من حوالي 10 سنين او حاجه زي- انا شفته يعني انا شفته زمان اول ما اعتمرت يمكن سنه 2007 شفت ال- آه، السوق ده فعايز اقول يعني ان آه، موقف النبي عليه السلام على جبل الصفا كان قدامه الكعبه انت وانت واقف على جبل الصفا بتشوف الكعبه بعينيك وعلى يمينك السوق ووراك البيوت بتاعه قريش فمكان كل قريش شايفاه ومكان في وسط قريش طب ليه بقول الكلام ده لما بقى النبي عليه السلام يقف في هذا الموقف في المكان ده ويقول لهم لو انا قلت لكم دلوقتي ان في جيش خيل ورا الجبل جايه تغير عليكم في عقر داركم في قريش هل دي حاجه تعقل هل اصلا ده شيء ممكن يحصل يعني هل بالعقل كده ممكن خيل تدخل قريش وتوصل لجوه مكه لحد قرب الكعبه وقريش ما يعرفوش ده شيء اصلا مستحيل يعني ما- محدش يقدر يصدقه يعني ومع ذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لو انا قلت لكم الكلام ده هتصدقوني قالوا له ما جربنا عليك كذبا قط فاذا النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيعرفهم ايه بيعرفهم منزلته عندهم انا بالنسبه لكم ايه انا صادق ولا كاذب في حد بيشك في صدقي قالوا له لا ما جربنا عليك كذبا قط حتى لو قلت لنا حاجه زي دي شبه مستحيله هنصدقك برضه واضح يا شباب المثال فقال لهم ايه فقال لهم فاني نذير لكم بين يدي عذاب شديد فالنبي عليه السلام لما جهر بالدعوه دي كانت مرحله فاصله في تاريخ الاسلام بدا ايه يتحول بقى موقف النبي عليه السلام والصحابه من انهم بيتقابلوا في دار الارقم وبيتعبدوا للان بقى هنجابه مكه هيجابه التعذيب هيجابه التكذيب التكذيب والتعذيب والاضطهاد والقطيعه وامور بقى هتبدا ايه مرحله جديده جدا انتهت طبعا هذه المرحله في مكه بالاعتقال في شعب ابي طالب وبعد آه، واختتمت هذه المرحله بتاعه الاعتقال في شعب ابي طالب بال- بعام الحزن الذي مات فيه عم النبي صلى الله عليه وسلم ومات فيه خديجه فالمرحله دي انا عايز بس اديكم جو الصوره الصوره بقى نزلت في هذه المرحله مرحله الجهر بالدعوه ومجابهه الباطل فهي الصوره بتهيئك ان انت خلاص اذا كنت هتلتزم بهذا الطريق هتسير في طريق الله سبحانه وتعالى يبقى اذا هيئ نفسك لما هو قادم من الجهر بالدعوه ومجابهه المستكبرين تمام يا شباب آه، فالصوره بتقول لك انت خلاص يا هتكون مع النبي عليه الصلاه والسلام وساعتها ستلقى ما تلقى من المشركين من العذاب والمقاطعه والتشويه والكلام ده كله اللي حصل مع النبي عليه الصلاه والسلام يا اما هتكون والعياذ بالله مع الكافرين يا اما هتكون من الفريق الثالث اللي هي بتحاربه الصوره وهو فريق الغافلين او فريق الساكتين او زي ما احنا كنا بنقول زمان اللي هو حزب الكنبه الناس اللي هي ملهاش موقف بتتفرج وخلاص إيه، ده ممكن يبقى في موقف سياسي مقبول يعني مثلا انت في إيه، الكلام ده كنا بنقوله مثلا ايام الثوره في 2011 كده يقول لك حزب الكنبه اللي هي الناس ايه اللي ملهاش موقف سياسي ما بتتكلمش في امور السياسه او كده عادي انت مش ملزم ان تقول رايك في امور زي دي بس ما ينفعش يبقى ده موقفك في الدعوه الى الله ما ينفعش يبقى ده موقفك في دين الله ان انت مالكش موقف في الدين ما انتش عارف الصح من الغلط ما انتش عارف آه، يا ترى ده حلال ولا حرام ما انتش عارف آه، تاخد الحاجه دي ولا تسيبها لا الدين مفيش فيه حزب الكنبه مفيش فيه الساكتين دي الفريق الذي تحاربه الصوره بكل القصص اللي فيها زي ما احنا هنشوف دلوقتي فالصوره بتقسم الناس بصفه عامه في جميع القصص اللي وردت في الصوره الى واحد من ثلاثه المستكبرين في الارض او المكذبين ودول اللي هينزل عليهم العذاب وسياتيهم البلاء او ستكون من المصلحين ودول الناجين في الدنيا والاخره والفريق الثالث اللي بتحاربه الصوره اللي هو اوعى تكون منهم وهو الغافلين او الساكتين فالصوره هي طرقات قويه جدا على القلب ان انت علمت الحق في سوره البقره وال عمران والنساء والمائده وعلمت منهج الله سبحانه وتعالى ورأيت عظمة الله سبحانه وتعالى في هذا التشريع البديع الرهيب اللي بان معانا في سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة وعظمة هذا الدين وقوام هذا الدين ثم وجهت وجهك إلى الله فالق الحب والنوى وفالق الإصباح وتأملت في خلق الله مع سيدنا إبراهيم في سورة الأنعام ووجهت وجهك لله سبحانه وتعالى إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا فبقيت حنيف مائل عن الشرك ومتجه بقلبك إلى الله فخلاص كده إيه وصلنا للمرحلة اللي هو لابد تنطلق بقى وأن الله عز وجل هو الخالق والرازق والمدبر كل ده جاي في سورة الأنعام وهو المستحق للعبادة فلابد أن تحسم موقفك في سورة الأعراف وتأخذ الكتاب بقوة ودي رسالة السورة فالسورة بتعرفنا أن أنت حاجة من اتنين يا هتحسم موقفك فهتكون من الناجين يا إما هتكون كما سميت السورة من أهل الأعراف اللي هم الغافلين والساكتين اللي هم لم يحسم موقفهم في الدنيا فكانوا على الأعراف في الآخرة يعني هو واحد في الدنيا قال لك انا همشي جنب الحيط انا مش مع دول ولا مع دول انا يا عم انا ماليش دعوه انا هقف اتفرج لما هو مشى جنب الحيط في الدنيا وما رضاش ياخد موقف المصلحين في الدنيا ايه اللي حصل في الاخره وقف على الحيط في الاخره ما هو ال- ال- ال- الاعراف هي ايه هي السور اللي بين الجنه والنار ده اصلا معنى كلمه الاعراف فهو السور اللي مشى جنبه في الدنيا ده وما رضاش يبقى مع دول ولا مع دول جه وقف عليه في الاخره اللي هو سور الاعراف وبقى لا في الجنة ولا في النار كما قال الله سبحانه وتعالى لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء طيب نبدأ عشان ما أطولش عليكم السورة بتبدأ طبعا بالآية الأولى والفاصلة كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه شوف من أول كلمة في السورة هذا الكتاب هذا القرآن هذا التشريع هذا الدين الحنيف نزل من عند الله فلا يكن في صدرك حرج الحرج اللي هو الضيق او ان انت تلاقي في صدرك ان انت يعني إيه ازاي اقدر اعمل كده ازاي اقدر اطبقه ازاي اقدر ان انا مثلا آه، بنت تقول ازاي اقدر البس حجاب شرعي في وسط مثلا كل المتبرجات اللي حواليا هيتريقوا عليا وهيضحكوا عليا وهيقولوا لي الحجاب كبرك في السن ومش عارف ايه والكلام ده كله او واحد يقول مثلا ازاي ادعو الى الله في كليتي او في مكاني انا كده مثلا بعرض نفسي لمخاطر او ان انا مثلا ممكن آه، ناس تستهزئ بيا او غيره فربنا بيقول لك من اول السوره كتاب انزل اليك وخد بالك يعني من القواعد اللي احنا بنتعلمها مع بعض واحنا آه، بنتدارس القران ان انت دايما الايات دي اتعامل معاها انها نازله ليك انت نازله على قلبك انت يعني ما تقولش مثلا الايات دي بتخاطب النبي عليه الصلاه والسلام فقط لا هي بخط- بتخاطبنا احنا كمان هو صحيح الكتاب انزل الى النبي صلى الله عليه وسلم وانزل الينا ايضا فكتاب انزل اليك فلا يكن في صدرك حرج منه من اول لحظه الاحكام اللي انت عرفتها عن دين ربنا طبقها اوعى تخاف اوعى ان انت آه، تبقى متردد وهي اصلا الصوره بتحارب النموذج ده نموذج المتردد والساكت والغافل فلا يكن في صدرك حرج في تطبيقه ولا حرج في الميل اليه آه، مفيش في الدين حاجه اسمها حياديه لان دي برضو من المفاهيم الخطا اللي بتنتشر الايام دي اما نسمع كتير من الناس مثلا في مناظرات او في بلاش مناظرات لان المناظرات لها متخصصين بس مثلا في لقاءات او في حوارات فيقول لك انا مش عايز ابقى آه، متحيز انا عايز ابقى حيادي وانا بتكلم في هذه القضيه مفيش حياديه في الدين الدين حق وباطل ما ينفعش تبقى حيادي في قضيه آه، هي قضيه دينيه في الاساس انت لابد تكون منحاز الى الحق مائل عن الباطل مفيش في الدين حاجه اسمها ممكن ده يبقى صح ممكن ده يبقى صح لا الكلام ده ممكن يبقى في امور دنيويه في امور اجتهاديه لكن الدين في حق وباطل في آه، دين صحيح وفي دين باطل آه، ان الدين عند الله الاسلام زي ما احنا شفنا في ال عمران فالدين هو دين الاسلام ممكن جوه الدين بقى جوه مسائل الدين جوه الاحكام الفقهيه في حاجات اه تحتمل ان انا ابقى صح او انت تبقى صح مفيش مشكله بس احنا بنتكلم في اصل الدين في اصل العقيده مفيش حاجه اسمها حياديه مفيش حاجه اسمها كلام يحتمل صح وغلط لا الكلام ده مش كلام المسلمين كلام المسلمين ان انت لابد ان تحسم موقفك وتكون في صف الدعوه الى الله عز وجل وفي صف دين الله لابد ان تحسم موقفك من العقيده ولا يكن في صدرك حرج من عقيده الله سبحانه وتعالى بعد كده السوره بتبدا بمجموعه من القصص القصه الاولى هي قصه ادم وابليس وبداية الصراع من قبل نزول الأرض وهذا الصراع بدأ بين الحق والباطل وبين آدم وإبليس منذ أن كانا في الجنة يعني الاثنين كانوا في الجنة وبدأ الصراع هنا فيقول الله عز وجل فدلهما بغرور ودي طريقة الإغواء اللي استخدمها إبليس في إغواء آدم وزوجته عليه السلام فدلهما بغرور دي أنت عارف لما تجيب دلو كده وتنزله آه وتنزله في بير فكده تجيب جردل وتنزله في بير فدي كلمة دلهما بغرور اللي هو التعليق واحد متعلق اللي هو الشيطان بيقعد يشوقك يقعد يعلقك بالايه بال- بالامور التفاهات بالمعاصي بقلبك يتعلق بالصور آه، يقعد يفكرك بصور الممثلين والمغنيين والافلام او ال- لعيبه الكوره او يقعد يفكرك دايما بالصور بحيث ان دايما الشيطان عايزك متعلق آه، يبقى الشيطان دايما من مداخله الاساسيه مساله التعلق انه يخليك مع متعلق بحاجه متعلق بلعبه متعلق بافلام آه، متعلق بافلام متعلق بمسلسلات متعلق بتفاهات متعلق باي شيء يلهيك عن الحق يعني آه، لذلك حتى انا كتبت بوست النهارده لو حد فيكم متابعني على الفيسبوك كتبت بوست النهارده الصبح كده وانا بتامل في الموقف ده ان ان ان انت تبقى في وضع زي اللي احنا فيه مثلا حاليا واخواتك بيبادوا وانت آه، يعني انا حتى ضربت مثال في البوست يعني لو انت اخوك مثلا عرفت ان في بلطجيه محاصرينه في بيت وداخلين يموتوه وانت في بلد تانية فمش عارف تساعده ومش عارف تروح له فانت كلمك وبيستغيث بيك فانت متاثر جدا بالموقف وعمال تتابع ومثلا بتشوف كاميرات هناك اللي بتاعه البيت مراقبه وبتتابع ايه اللي حصل يا ترى دخلوا يا ترى ما دخلوش بتتصل بالجيران وعمال بتابع الموقف بشغف وبعدين فجاه كده قمت سايب ده كله قمت فاتح اي شاشه وقعدت تلعب جيمز وقعدت تتفرج على مسلسلات وقعدت تتفرج على افلام هل في انسان عنده ذره ضمير ذره اخوه ذره آه، يعني دم يقدر يعمل حاجه زي كده اللي بيعمل كده ده مش انسان اصلا فهو ده للاسف حال كثير من الامه اللي هو متاثر شويه باللي بيحصل لاخواننا في فلسطين وحال الامه بصفه عامه لكن في نفس الوقت هو مش قادر يمنع نفسه عن شهواته وعن ملذاته اللي هو عايش عشانها طب اعمل ايه هل ان انا مثلا انعزل عن الدنيا واعيش في اكتئاب وكده لا افعل ما ينفعك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك فاعمل حاجه تنفعك في امر دينك او دنياك انت عارف حتى لو بتاخد كورسات انجليزي لو بتتعلم حاجه في وظيفتك بتتعلم حاجه في شغلك ده شيء تعذر بيه الى الله يا رب انا كنت بطور من نفسي عشان اقدر اساعد اخواتي باي شيء بفلوس هجيبها هتصدق بيها ابعتها لهم بان انا ابقى مسلم فادي مظهر كويس عن الاسلام اعمل اي شيء ابقى انسان كويس ابقى انسان صالح ابقى انسان ناجح في حياتي مش شرط بس في الدين فقط في الدين والدنيا طبعا الدين هو رقم واحد يعني تمام آه، احفظ قران اتعلم تجويد آه، اتعلم ديني كل ده طبعا رقم واحد ورقم اتنين اتعلم دنيتي آه، انجز فيها انا بقول لك لو انت حتى مش عارف تعمل ايه دور على اي شيء نافع في حياتك اعمله ولا تكن من الغافلين وده النموذج اللي الصوره بتتكلم عنه ان الصوره بتحارب نموذج الغفله بكل قوه لان هو ده النموذج اللي بيهدم آه، بيهدم الدين لان انت آه، على فكره ناس كتير آه، تفكر ان مثلا الغافلين وال آم، اللي هم مثلا في المعاصي والمستكبرين عن الطاعه هم دول افضل آه، آه، يعني النموذج السيء اللي احنا بد نبتعد عنه اللي هو مثلا واحد بيشرب مخدرات واحد بيزني واحد بيسرق هو ده اسوأ نموذج بالعكس انت عارف ايه اسوأ نموذج اسوأ نموذج هو الغافل هو ده اللي بيدمر الامه ليه بقى لسببين السبب الاول ان عدد الناس اللي وصلت للدرجه دي من المعاصي قليل جدا بالنسبه للامه يعني كنسبه مش كل الامه وصلت للدرجه دي من العصيان والبعد عن الله سبحانه وتعالى فده رقم واحد فالمينستريم اللي هو التيار الاعظم من الناس ماشي في تيار الغفله مش في تيار المعاصي يعني تيار الغفله هو التيار السائد اللي بياخد المسلمين بعيد عن تمكين الامه ده يبقى رقم واحد يبقى نموذج الغفله ده آه، في ان هو الكسره ده رقم واحد رقم اتنين ان هو في تصالح مع النفس يعني اللي اللي بيعمل معاصي ده لو انت جيت تكلمه هيقول لك آه ربنا يتوب عليا ادعي لي انا نفسي اتوب ومش عارف انا نفسي ابطل اغلبهم بيقول كده يعني تمام آه لكن الغافل مش حاسس انه بعمل حاجه غلط انا بعمل ايه يعني انا بتفرج على ماتش كوره انا بتفرج على انمي انا بلعب games انا بعمل كذا فهو مش حاسس ان هو بيعمل حاجه غلط اصلا فدي مشكلتين المتصالح مع ال... ودي اللي هتيجي معانا في الصوره للتطبيع تطبيع مع المعصيه ورقم اتنين ان هو ده التيار الاعظم من المسلمين فلذلك نموذج الغفله هو نموذج مدمر جدا جدا لحياه الامه طب عشان ما اطولش عليكم نبدا على طول فدي الصوره الاولى اللي هي فيها الايه آه التدلي فدلاهما بغرور فده موقف الايه المتعلق آه المتعلق بالشهوه ده رقم واحد والمتعلق بين الحق والباطل اللي هو دلو انت منزل دلو كده في بئر فالدلو لا هو واصل فوق ولا هو واصل تحت فواقف في النص فده موقف المتدلي اللي هو الانسان المتحير اللي مش عارف يبقى مع المصلحين ولا ولا هو راضي يبقى مع المستكبرين مع العصاة الكبار يجي يقول لا لا لا انا مش وحش كده انا مش هبقى مع الناس الوحشه دي وفي نفس الوقت ما هوش مع المصلحين امال انت واقف بتعمل ايه واقف بتتفرج فهو ده ايه ده الموقف اللي هو موقف التدلي والحيره اللي برضه آه ابليس انتصر على سيدنا ادم في معركه الجنه بسببه فابليس جعل ادم متحير مش عارف هل ياكل من الشجره ولا لا هل دي شجرة الخلد فعلا كما قال له إبليس آه، هل يطيع أمر الله سبحانه وتعالى هل يعصي الله سبحانه وتعالى مرة لينال الخلد ثم يعود إلى الطاعة وظلت هذه الإيه هذه الحيرة التي انتهت بالمعصية فدي برضو نقطة تانية إن دايما آه، الحيرة بتنتهي بالمعصية دايما نموذج التعلق والحيرة وعدم الحسم هينتهي إياك تفتكر إنك هتفضل واقف مكانك انت كل معصيه بتجر المعصيه انت لما كنتش بتطلع فانت بتنزل فاذا آه، اصريت انك تفضل في الموقف الغير محسوم اذا اصريت انك تفضل في موقف المتردد فابشر ان انت المره الجايه هتبقى مع العاصين مش هتفضل مكانك اما لو خدت قرار ان انت مش هتقف مع ال- الغافلين مش هتقف مع المترددين وهتتقرب الى الله بشبر فابشر سياتيك الزراع وسياتيك الباع وستتقرب الى الله سبحانه وتعالى الى ان تصل للمعيه الكامله جميل يا شباب فنموذج التردد هي بداية الانزلاق وبداية الهبوط من الجنة فلا بد يا ابن آدم أن تحسم موقفك ولا تكن في هذا الموقف طبعا وسوسة الشيطان وأهم حاجة في قصة آه، سيدنا آدم وسوسة الشيطان إن هو قال فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما اللي هي فكرة العري يعني دايما الوسوسة مرتبطة بالعري يعني الشيطان من أكبر الوساوس اللي بيدخل فيها لبني آدم مسألة العري والشهوات الجنسية لذلك الشباب كتير بيعانوا من هذه المسألة وطبعا مع تعسير الزواج وسهولة الفاحشة بقى موضوع الزنا زنا العين وزنا القلب وزنا الجوارح بقى من أكثر الأشياء اللي هي بتعاني منها الأمة ربنا سبحانه وتعالى يحفظنا وإياكم جميعا وشباب المسلمين من هذه الأشياء فدايما شباب الشيطان بيستخدم نموذج العري للإغواء فلا بد أن تكن من المستترين من المتزينين لذلك جاءت في الصورة أيضا يا بني آدم خذوا زينتكم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوأتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير وبرضه يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد فنموذج ال- اللي هو التجمل واللبس الجميل وعكس العري التزين والذهاب إلى المساجد عند كل مسجد هو ده عكس نموذج العري والوسوسة اللي الشيطان آه، بيعمله في القصة الأولى فالزينة هي من عبادة الله سبحانه وتعالى فعكس هذا هو التستر وعكسه هو العري وخلع الحجاب ونزع الحجاب فهنا رسالة عظيمة جدا لبنات المسلمين اعتزي بحجابك البنت اللي لسه آه، يعني بقينا خلاص داخلين في أشهر حرم وعلى رمضان وداخلين على قرب رمضان وقرب ولسه ما خدتش قرار الحجاب الشرعي ما تظبطش لبسها كويس لسه بتلبس لبس آه، ضيق او لو وسط او مش عارف ايه او بتحط ميك اب خفيف او بتعمل الكلام ده كله مع ان هي بتصلي وبتعمل لا لابد ان انت من الان تاخدي قرار الحجاب الشرعي مش شرط زي ما احنا دايما بكرر مش شرط النقاب بس الحجاب الشرعي الذي ليس فيه تبرج اللي هو ليس زينه في نفسه اللي هو ليس لا يصف ولا يشف اللي بت... يعني بتقع عليه صفات الايه الحجاب الشرعي السليم اللي ربنا امر بيه إيه، ولا انت هيبقى تبقى اعوذ بالله من العصين كذلك الشاب يا ترى هتترك مشاهده العري هتترك البعد عن آه، هتترك هذه الاشياء وتبعد عن الفاحشه وعن آه، طريق الغافلين ولا هتفضل متردد فلا بد نحسن موقفنا قبل دخول رمضان ان احنا ان شاء الله مع الذاكرين مع الدعاء الى الله سبحانه وتعالى مع المصلحين طيب دي القصه الاولى يبقى اذا نرجع تاني بسرعه مراجعه سريعه احنا بنتكلم في سوره الاعراف على حسب الموقف سوره بدات ان الكتاب انزل اليك فلا يكن الي فلا يكن في صدرك حرج منه كتاب انزل اليك فلا يكن في صدرك حرج منه لابد انت تكون آه، قلبك حاسم وجازم على العمل بكتاب الله مفيش في قلبك ذرة حرج مما في الكتاب من الأحكام ومن الآيات بدأت بأول قصة وهي قصة سيدنا آدم وفينا فيها نموذج التردد ونموذج العري اللي بيخلوا الإنسان يقع في المعصية ندخل في القصة الثانية وهي القصة الحاسمة والمشهد العظيم اللي انت لابد تحسم موقفك والا ستكون من اهل الاعراف وسميت الصورة باسم الايه القصة التانية دي اللي هي قصة الاعراف ليه هتكون من اهل الاعراف لان ربنا سبحانه وتعالى سمى الصورة بهذا الاسم وقال وبينهما حجاب اللي هو الاعراف اللي هم اهل الجنة واهل النار بينهم حجاب اللي هو الاعراف وعلى الاعراف اللي هو الحجاب ده رجال يعرفون كلا بسيماهم خدوا بالكم بقى يا شباب من النقطة دي يعني ايه يعرفون كلا بسيماهم يعني الشاب اللي له شلتين البنت اللي لها صاحبتين صاحبة طاعة وبتروح معاه معاها المسجد وصحبة معصية بيسمعوا أغاني مع بعض بيبعتوا لبعض المقاطع الجديدة بيعملوا معاصي مع بعض بيقضوا الصيف مع بعض اللي هو اللي دايما اللي عارف دول وعارف دول عارف أهل الطاعة كان بيروح يصلي معاهم التراويح وعارف أهل المعصية بيروح يقعد معاهم على القهوة فهو بيقعد على القهوة مع شلة السوء وبيروح إيه آه، المسجد مع شلة الإيه الصالحين ساعة ما يكون في موسم طاعة يكلم الناس اللي اصحابه الكويسين انا عايز اجي معاكم عايز اعتكف عايز اصلي التراويح عايز امام صوته حلو طب ساعة بقى الماتشات والخروجات والطلعات يكلم الشلة التانية بتاعة الايه فهو ده نموذج اهل الاعراف اللي ربنا سبحانه وتعالى يقول عنهم فلا آه، لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء يبقى لا هو مع دول ولا هو مع دول النقطة التانية يعرفون كلا بسيماهم يعني عارف ناس من دول وعارف ناس من دول شفت النموذج ده خطير جدا ازاي ممكن كل واحد مننا لو اسقط الكلام ده على نفسه يلاقي ان هو عنده صفات كتير من اهل الاعراف اللي هو له شلتين عارف دول وعارف دول له اصحاب من دول ومن دول آه، مش حاسب موقفه لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء الموضوع خطير جدا يا شباب فده للاسف فيه صعوبه وحرج شديد جدا اللي هو له صحبتين ده ليه بقى لان الانسان الذي لم يحسم موقفه في الدنيا فسياتي في الاخره ولم يحسم فيه الحكم شفت الم- الخطوره فين بقى انك تيجي يوم القيامه لا انت معاك الحسنات اللي تدخلك الجنه ولا انت معاك المعاصي اللي تدخلك النار فتبقى واقف في النص لا انت مع اهل الجنه ولا انت مع اهل النار وتفضل متعلق بين الاتنين ولذلك العلماء يقولوا عن اهل الاعراف هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم يعني واحد عنده حسنات وبرضه عنده ايه سيئات فواقف في النص تمام طيب فهيفضل واقف متعذب واكبر عذاب بيحصل له ان هو شايف الاثنين مش عارف يبقى من اهل الجنه ولا هيكون من اهل النار لم يدخلوها ما دخلش الجنه وهم يطمعون لان هو مش من اهل النار لان حسناته اللي معاه تمنعه من دخول النار وفي نفس الوقت معهوش حسنات اللي تكمل انه يدخل الجنه فهو واقف على باب الجنه بيتفرج فيشوف اصحابه اللي كان بيصلي معاهم وكان بيروح التراويح معاهم وكان بيعتكف معاهم وبعدين يبص في النار يشوف اصحابه التانيين اللي كان بقيه السنه مقضيه معاهم ومش عارف هو مع مين لا في طريق الدعوه الى الله ولا في طريق جهاد في سبيل الله ولا في طريق نصره الحق ولا هو مع اهل المعصيه واقف في النص مش حاسب موقفه احيانا تشوفه مع شله الفساد تفتكره فاسد واحيانا تشوفه مع شله الطاعه تحسبه طائع لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء مش عارف تصنفه هذا الانسان ياتي يوم القيامه ويكون على الاعراف وموقف الاعراف يا شباب موقف عصيب جدا جدا جدا فهم ينظرون لاصحاب النار واذا صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين احنا كنا معاهم يا رب في الدنيا بس ما كناش معاهم على طول ما كناش بنوافقهم في كل المعاصي مش عايزين نبقى معاهم في الاخره ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم كان في بقى ناس فسده جدا هم عارفينهم بس ما كانوش ايه اصحابهم بس هم كانوا عارفينهم فيشوفوهم في النار في فهم اهل الاعراف يلمو- يلومون العصاه دول يقول لهم بقى ايه قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون كانوا عارفين الناس ده وحشين وكانوا بيلوموهم في الدنيا وجايين بيلوموهم تاني في ايه في الاخره بيقولوا احنا نصحناكم ما تمشوش في الطريق ده يعني هو شوفوا برضو اهل الاعراف ده كان ساعات بينصح كان ساعات بيقول للوحشين انتوا وحشين بس كان في النهايه مش حاسب موقفه برضو كانوا عارفين علاماتهم وشكلهم كانوا شايفينهم في الدنيا ومصاحبينهم فاصحاب الاعراف لم يريدوا ان يكونوا من اهل الاعراف بل كانوا يظنوا نفسهم من الناجين ودي الخطوره خطوره الغافل دايما انه فاكر نفسه كويس خطورة ال- الغافل دايما واللي من اهل الاعراف واللي مش حاسب موقفه ان هو بيغتر ببعض الحسنات اللي بيعملها ويقول لا انا كده كويس انا عندي معاصي زي زي بقية الناس انا مش احسن من حد انا مفيش حد احسن مني انا زي زي بقية الناس انا عادي انا مش متميز انا عادي هو فاكر ان ده عادي لا صاحب الاعراف ده ما كانش في الدنيا فاكر انه هيبقى من اهل الاعراف كان فاكر ان هو كده كويس وطالما بيصلي وبيعمل بعض الطاعات الظاهره واخد موقف سلبي من بعض الطاعات التانية فهو موسطن الامور كده سعى قلبك وسعى ربك طبعا سعى قلبك وسعى ربك ده حديث لكن هما بيقولوه غلط ليه لان اصل الحديث لما جاء الصحابه الى النبي صلى الله عليه وسلم بيشكوا ان هما لما بيشتغلوا في الدنيا فيقولون اذا عفسنا النساء والضيعات والاولاد اللي هو العمل المباح التجاره والزوجه والاولاد قلبهم مش بقى مع ربنا زي وهما في المسجد فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ساعة وساعة ساعة تتعبد في المسجد وساعة تشوف في المص... الدنيا اللي وراك الحقوق اللي عليك مش ساعة ان انت تعمل الحقوق اللي عليك وساعة تعمل الحرام الناس فاهمها غلط تمام فهو كان فاكر ان هو كده هيكون من الناجين ما كانش يعرف ان يوم القيامة سيأتي على الأعراف ولم يحسم موقفه بعد تمام بعد كده يبقى دي القصة الأولى قصة آه، سيدنا آدم في الجنة وكيف وسوس له الشيطان وأغراه بالعري ودلهما بغرور وجعله في حيرة القصة الثانية قصة أهل الأعراف ودي مآل وعاقبة الذي لم يحسم موقفه في الدنيا بعد كده بندخل في قصص الأنبياء مجموعة من قصص الأنبياء وكل نبي من الأنبياء جاء بنفس الدعوة اللي هي دعوة التوحيد وخدوا بالكم يعني قصة الأنبياء هي من أعظم ما جاء في القرآن إن هي بتأتي بشكل مشاهد معينة في الصورة يعني مثلا كل قصة في هذه القصص جاءت في صورة مختلفة يعني مثلا أي صو... أي قصة هتيجي معانا هتلاقيها تكررت آه، في صور تانية من صور القرآن غير سورة الأعراف لكن ربنا سبحانه وتعالى يختار المشهد من القصة الذي يلائم الصورة وده باب تأمل كبير جدا فكل المشاهد اللي جت معانا في قصة ثمود وفي قصة قوم لوط وفي قصة مدين وفي قصة بني إسرائيل المشاهد اللي جت في سورة الأعراف من كل قصة من هذه القصص هو مشهد ما بعد نزول الآيات وقرب حسم الصراع يعني إيه؟ يعني خلاص نزلت الآيات وجهر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة وكل نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم جهر بالدعوة في قومه وبقى الناس في هذا الموقف واحد من اتنين يا اما هتكون من المستكبرين المكذبين يا اما هتكون مع المؤمنين اما الساكتون فسكت الله عنهم فالغافلين في هذه الصورة كان مصيرهم العذاب ليه؟ لأنها بتنتهي في قصص المؤمنين دايما ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ فأنجيناه والذين معه، مفيش حل تاني، أنت يا مع النبي صلى الله عليه وسلم فهتنجو يا مش معاه مش هتنجو، مفيش حاجة اسمها أنا في النص، أنت يا معه يا مش معه، أين معيتك لدين الله؟ ولرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولله سبحانه وتعالى إذا كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع كتاب الله ومع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فستنجو إذا لم تكن معه فستهلك لذلك كل الإيه كل القصص انتهت بالعذاب إلا مع النبي المرسل والذين معه يا ترى أنت بقى إيه هتكون مع لذلك هتلاقي إيه في كل الصورة تنتهي إيه فأنجيناه والذين معه والذين معه والذين معه فدايما كلمة المعية دي هتلاقيها جت في إيه في كل قصص الصورة فأنت واحد من اتنين يا مع النبي عليه الصلاة والسلام وتظهر هذه المسألة واخد فيها قرار حاسم وتجهر بذلك في وجه الجميع أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أنا مع سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنا مع أنا داعية إلى الله يا إما تكون من الناجين يا إما تكون والعياذ بالله من الهالكين بعد كده تأتي آية حاسمة برضه وهي قول الله سبحانه وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ليه يا رب بتجيب الآية دي في آه، سورة الأعراف لأن سبب إن الناس تبتعد عن الدين إنها فاكرة إن البركة والزيادة في الرزق وزيادة في المال فيها في البعد عن الدين يعني هو أصلا ليه ما بيحسمش موقفه لأنه فاكر إن هو لو حسم موقفه هيضر في دنيته هتقل عنده الدنيا هتقل عنده البركة ففكر إن الدين سيفسد عليه الدنيا فربنا بيقول لك لا بالعكس أنت فاهم غلط ده أنت لو اتقيت ربنا ربنا هيفتح عليك بركات من السماوات والأرض لا يعلمها إلا الله ولا تتخيلها لذلك ربنا يقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا شوف الفتح بيجي منين من عند ربنا بركات والبركات مش هي الرزق الرزق غير البركة انت ممكن يبقى معاك 1000 جنيه ويوم ما ت- تاخدها معاك النهارده 1000 جنيه وتصرفها بقى في اكل وشرب وعلاج و و و و- و وتلاقي نفسك في اخر اليوم معكش منها ولا جنيه وممكن يبقى معاك 1000 جنيه وربنا يبارك لك في رزقك وتاكل وتشبع وتبقى مبسوط وتخرج مع اولادك وتعمل اللي انت عايزه وتتبسط وكلهم في صحه سليمه ومحدش فيهم محتاج حاجه واليوم يعدي وتلاقي ال1000 جنيه ما نقصش منها الا 100 او 200 صرفتهم وباقي معاك اغلبها او معظمها لفضل من الله ورزق وبركه فالبركه غير الرزق فربنا بيقول لك مش هفتح ايه ارزاق ولكن يفتح بركات لذلك في ناس يا شباب بتغتر بالكسره يقول لك فلان ده ملياردير ما هو ملياردير بس مش عارف بيصرف فلوسه دي فين ما ممكن يصرفها في المحرمات وفي الغفله وهتدخله جهنم والعياذ بالله وفلان اللي رزقه كفاف ده ودخله على قده رزقه كله بيصرفه في طاعه الله فالدينار اللي بيصرفه على زوجته واولاده محتسب في نيه وده صدقه عنده وهيكتب له يوم القيامه الدينار الجنيه اللي بيصرفه على آه، زياره والدته ولا رايح مشوار ولا بيتصدق ولا بيجيب حاجه بيجيب عطر يحطه وهو رايح المسجد ولا ولا كل مليم بيصرفه هو في ميزان حسناته يجي يوم القيامه مع ان رزقه قليل هيدخل الجنه بهذا الرزق القليل ويوم القيامة ليأتي الفقراء فيدخلون الجنة قبل الأغنياء ليه؟ لأن الفقير مش عشان الفقر منقبة ولكن عشان الفقر معناه إن معكش فلوس إلا اللي أنت يا رب أنا كنت موظف خدت مرتبي وصرفته ادخل الجنة خلاص انتهى الموضوع لأن كل إنسان بيسأل عن ماله من أين اكتسبه من أين اكتسبه وفيما أنفقه طب واحد تاني عنده مليارات هيقف يتسأل عن المليار جنيه جنيه جبته منين واكتسبته ازاي وهل ظلمت حد فيه ولا لا وصرفته فين ولما مت عملت ايه في الورث هل ظلمت الورثه وكتبت حاجات من وراهم وكتبت حاجات لاولادك غير الورثه ولا كتبت حد اكتر من حقه ولا ولا ولا فيسال مش معنى كده ان الفقراء هيبقوا في منزله اعلى لا ممكن احد الاغنياء يبقى موسر ومعاه فلوس وربنا كرمه وبيصرفها في الحلال فيدخل الجنة متأخرا عن الفقراء لأن الفقراء يدخلونها أولا ثم يكون هو في أعلى عليين يكون أعلى من الفقراء كلهم فدي مش منقبة يعني ولكن إيه معناه إن الفقراء حسابهم أيسر بالنسبة لمسألة المال فقط يعني تمام طيب فربنا بيقول لك هيفتح عليك البركة مش موضوع مش موضوع عدد الموضوع موضوع البركة طب في هنا بقى سؤال عظيم جدا أو مسألة متكررة جدا ناس كتير تقول لك طب أنا واحد يعني هغير إيه يعني انا واحد هغير ايه سواء التزمت او ما التزمتش انا انا, مو أنا يعني آه، التزمت بدين الله هل ده هيغير شيء في الارض انا واحد غافل هل ده هيفسد الارض انا باجي اصلي وبعمل طاعات وبرجع تاني اعمل معاصي فانا واحد مش هغير مجتمع انا مش هغير الدنيا لابد تعرف ان انك ال- في حاجه اسمها نصاب الصلاح في الارض يعني ايه نصاب الصلاح في الارض يعني النبي عليه الصلاه والسلام لما سئل أنه آه، أنهلك النبي صلى الله عليه وسلم لما إيه لما سئل أنهلك وفينا الصالحون شوف السؤال ده مهم جدا دلوقتي الصالحين دول موجودين في الإيه في وسط المجتمع طب المجتمع ده ممكن يهلك وهو في صالحين النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه قال نعم بس بشرط إذا كثر الخبث يعني إيه كثر الخبث يعني الله سبحانه وتعالى بيطلع على قلوب العباد وعلى عدد الموحدين وعدد المستمسكين بالدين وعدد المجاهرين بالدعوة وعدد الذين وقفوا في صف الإصلاح وعدد الايه الناس اللي ملتزمين بدين ربنا لو العدد ده هو الكثرة لن يهلك المجتمع فأمن المجتمع وسلامته في وجود الصالحين المصلحين لكن العكس ما يصلح لما أنا وأنت نتهاون ونبدأ نعمل معاصي ونبدأ وتبقى الكثرة هي الساكتة والكثرة هي الغافلة ساعتها ينزل عذاب الله سبحانه وتعالى ليه؟ إذا كثر الخبث فأنت تكثر من سواد المفسدين بعدم وقوفك في صف المصلحين وفي صف الناجين وفي صف الجاهلين بالدعوة برضه نفس المشهد ونفس القصة تأتي مع سيدنا موسى عليه السلام وطبعا قصة سيدنا موسى هنا من أطول القصص التي في السورة في سورة إيه؟ سورة الأعراف وبرضه بتصور الصراع بعد الجهر بالدعوة وتبدأ قصة سحرة فرعون ودي طبعا من القصص الجميلة جدا اللي موجودة في السورة لما جهر سيدنا موسى عليه السلام بالدعوة إلى الله عز وجل فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين فساعتها السحرة حسموا موقفهم ليه؟ لأنهم شافوا الحق لم يكونوا مترددين ووقفوا تلقاء مباشرة في صف إيه؟ سيدنا موسى عليه السلام في هذا الموقف القوي جدا جدا جدا نصر الله عز وجل السحرة طب إيه النصر؟ هم السحرة حصل لهم إيه؟ هو يعني السحرة إيه اللي اتعمل فيهم؟ اتقتلوا صح؟ لكن كان هذا نصر طب ايه النصر اللي حصل ده هم اتقتلوا هو كده هم انتصروا ايوه النصر هنا هو تغير الافكار ان النصر هو التمكين الفكري مش التمكين الحكم هنا في تمكين فكري ان حتى اعداء الاسلام اذعنوا للايه للحجه قالوا لا سيدنا موسى صح احنا معاه فكان ده انتصار انتصار الحجه والبيان لذلك حتى العلماء يقولوا ايه يقولوا دايما الاسلام له نوعان من الانتصار في انتصار منهم لا ينتهي ابدا موجود في كل زمان ومكان وهو الانتصار ايه الحجه والبيان وفي انتصار تاني اللي هو انتصار السيف والسنان ده قد يوجد في بعض الامكنه والازمنه وقد لا يوجد في البعض الاخر فانتصار ان الصحراء امنوا ده انتصار انتصار لدعوه موسى عليه السلام امام الجميع وامام الجموع اللي كانت واقفه تتفرج فبالتالي ده كان انتصار فساعتها السحرة حسم موقفهم ولم يكونوا من المترددين فجعلهم الله عز وجل في جنات النعيم طب ايه النصر اللي حصل زي ما احنا قلنا ان ده اول موقف من مواقف التغيير انك لازم تغير افكارك ان النصر ليس فقط بالتمكين السيف يعني في ناس فاكره ان احنا ننتصر امتى لما نمكن ونحكم الدول ونطبق الشريعه يبقى احنا كده انتصرنا لا ليس هذا هو نموذج النصر الوحيد بل جاءت امثله في القران على انتصار وليس فيه تمكين زي مين زي سحرة موسى عليه السلام وزي ايه وزي غلام الاخدود غلام الاخدود انتهى الموضوع ان هو نفسه اتقتل لما قال ايه انك لن لست بقاتلي حتى تقول ايه بسم الله رب الغلام فلما قال الملك نفسه اللي كان بيدعي الربوبيه قال بسم الله رب الغلام واوضح عجزه انه لن يستطيع ان يفعل شيء الا باسم الله رب الغلام ساعتها انتصرت الدعوه ومات الغلام ووضعوا جميعا في الاخاديد وقتلوا كل المسلمين اتقتلوا النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقوا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد فده كان نصر نصر الحجة وإن كان في الآخر المسلمين اتقتلوا لكن في الاخر هم ايه انتصروا ومؤمن ال ياسين صحيح زي ما ما بتقول مؤمن ال ياسين برضه برضه نموذج من نماذج النصر مع ان هو اتقتل فقال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي واجعلني من المكرمين فهو النصر ليس دائما هو التمكين بالايه هو التمكين بالسيف والسنان بل بالحجة والبيان وظهورها أمام الناس ده نموذج من أهم نماذج النصر والنصر أيضا هو الثبات إن أنت إيه تفضل ثابت على موقفك ولا تتغير زي ما إيه جه معانا في آه في الصحراء هنا قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين يعني ما كانش عندهم أي اهتزاز فثبتوا وقالوا فاقض ما أنت قاض ما عندهمش أي مشكلة خالص في العذاب فدي صورة من صور النصر الثبات على الحق حتى تلقى الحق سبحانه وتعالى فدي صورة من الصور المهمة جدا لإيه التي ناقشتها الصورة الصورة الثانية قوم بني اسرائيل انفسهم وهم ثبتوا وصبروا لما قال لهم ودي برضو في الصوره معانا اللي هو نصر الايه نصر التحكيم نصر ان هم ين يحكموا شريعه الله سبحانه وتعالى ودي حصلت برضو لبني اسرائيل فقال لهم سيدنا موسى استعينوا بالله واصبروا ان الارض يورثها ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبه المتقين بعدها بايات قليله جدا ربنا سبحانه وتعالى بين ان سبب هذا النصر وهذا التمكين هو الصبر فقال فقال بما صبروا فربنا سبحانه وتعالى مكن لهم وجعل لهم العاقبة ليه بما صبروا وهذا الصبر الذي صبروه استجابة لأمر موسى عليه السلام كان مفتاح النصر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما النصر مع الصبر فلما صبروا فتح الله عز وجل عليهم لكن المشكلة فين فيما حدث بعد النصر إن بني إسرائيل نكسوا وبدأوا إيه يعبدوا الأصنام ويتغيروا واتخذوا العجل والكلام ده كله ودي برضو موجودة في الصورة اللي هي عدم حسم الموقف حتى بعد النصر لذلك الصوره بتقول لك لابد تحسم موقفك وان كنت مستضعف لابد ان تحسم موقفك وان كنت ممكن لابد ان تحسم موقفك وان كنت مبتلى زي ايه زي الصحراء كانوا خلاص هيتعدموا وبرضه حسم موقفهم وان كنت ممكن كبني اسرائيل وان كنت رايت العذاب سينزل زي مين زي قصص الانبياء اللي فاتت كلها لابد ان تحسم موقفك هتاتي برضه قصه قصه مهمه جدا جدا وفارقه في الصوره وهي قصه اصحاب السبت دي قصة مهمة جدا جدا جدا وهي أصحاب السبت أصحاب السبت دول يا شباب باختصار هم ناس من بني إسرائيل وبني إسرائيل ربنا سبحانه وتعالى حرم عليهم الصيد يوم السبت فابتلاهم الله سبحانه وتعالى فيقول إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا تعرفين الشراع عارفين السفينة اللي لها شراع السمكة كانت بتمشي في في البحر قدامهم كأن لها شراع يعني الزعانف بتاعتها طالعة كده من المية بتناديله تعالى اصطادني شفت الابتلاء عامل ازاي ان الحرام يبقى سهل وده ابتلاء ربنا سبحانه وتعالى بينزله لما يكون المجتمع فسق لما يكون المجتمع ابتعد عن شريعه الله يبدا ربنا سبحانه وتعالى يبتليهم بتسيير الحرام وتعسير الحلال ودي الفتنه اللي حصلت لمين لبني اسرائيل اللي هم اصحاب السبت يقول الله سبحانه وتعالى إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شراعا يعني الحيتان تأتي وهي السمك شراعا يعني بترفع الزعانف بتاعتها كأنها شراع كانوا شايفينها ماشية قدامهم في المية كأنها بتقول لهم تعالوا امسكوني وهي طبعا حرام عليهم لأن الصيد يوم السبت حرام فتحايلوا على شريعة الله سبحانه وتعالى ووضعوا الشباك يوم الجمعة وجمعوها يوم الأحد وبذلك اصطادوا يوم السبت دون أن يعملوا ولم يكونوا يصطادوا مباشرة فهذا تحايل على شريعة الله سبحانه وتعالى وده دايما يا شباب صورة من الصور اللي تأتي عند شيوع الحرام اللي هو التحايل يبدأ الناس تقول لك دي مش رشوة دي هدية ده مش عارف ايه ده نظير كذا ده وهكذا بقى تبدا ايه ده مش ربا دي فوائد بنكيه دي شهادات استثماريه وهكذا بقى تبدا إيه اسماء الحرام تتغير ويسمونها باسماء ايه حلال عشان ايه يقول لك احنا ما اصطدناش يوم السبت احنا اصطدنا ايه يوم الجمعه رمينا الجمعه وست... وايه وجمعنا الحد طيب ايه اللي حصل لبني اسرائيل لما عملوا موضوع التحايل ده بقى قسمهم الله سبحانه وتعالى ثلاث ايه ثلاث اقسام القسمه الاولى اللي هي المعا... العاصين اللي هم رموا الايه رموا الشباك يوم السبت وجمعوها ايه يوم الايه يوم الحد الفرقه الثانيه الثانيه هم المصلحين فراحوا يعظوهم وقالوا لهم اللي بتعملوه ده حرام وقسمه ثالثه وهم الساكتين الذين قالوا للمصلحين لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا فهم تركوا المعصية وتركوا الدعوة واضح يا شباب يبقى ثلاث فرق فريق المصلحين فريق العاصين وفريق المثبطين الغافلين اللي هم لا عملوا المعصية ولا نهوا عن المنكر وقفوا في النص طب ايه اللي حصل ليهم لان النهاية هنا نهاية ايه نهاية حاسمة هؤلاء العاصين انزل الله عز وجل عليهم العذاب الشديد فقال فلما نسوا ما ذكروا به ايه اللي حصل يا رب مين اللي نجا ومين اللي اتعذب ربنا قال لنا بس اللي نجا هو مين هم المصلحين فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس الله طب فين الساكتين قول لي كده ايه رأيك فين الساكتين اختلف العلماء فيهم ففريق قال ربنا قال ايه فأنجينا فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء احنا بنتكلم في الدنيا مش في الآخرة هما في في في الاخره هيبقوا في الاعراف بنتكلم بقى في الدنيا اصحاب السبت اللي هم من بني اسرائيل اتقسموا ثلاث فرق فرقه مصلحين فرقه فرقه عاصين فرقه ساكتين الساكتين دول حصل لهم ايه ربنا قال انجينا مين انجينا الذين ينهون عن السوء طب الساكتين كانوا بينهوا عن السوء ايه رايكم الساكتين اللي كانوا بيقولوا لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا دول كانوا بينهوا عن السوء يبقى جات لهم النجاه ولا لا لا لان ربنا قال ايه فلما نسوا ما ذكروا به انجينا مين الذين ينهون عن السوء يبقى التانيين راحوا فين هلكوا مع الهالكين ده قول الاول القول الثاني سكتوا عن امر الله فسكت الله عنهم ما قالناش مصيرهم ايه هم اقل من ان احنا نعرف هم راحوا فين اصلا لا تهتم بهم إن لا يبالي الله بهم ان كانوا مع الهالكين او مع الناجين ودي اسوأ ان انت تسقط من عين الله ان انت مالكش مكان عند ربنا ان انت تبقى انسان لا يعني مقام لك عند الله ده شيء صعب جدا لا يبالي الله بك في اي واد هلكت والعياذ بالله فلما نسوا ما ذكروا به انجينا الذين ينهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون وفي فارق لا وفي في فالايه بتقول لك ان هما كانوا فريقين لا ثالث لهم فريق المصلحين فدول خلاص نجوا وفريق الظالمين فدول اتهلكوا والفريق الثالث لم يذكر الله سبحانه وتعالى آه، عنهم اي شيء طيب بعد كده تأتي آية فاصلة أيضا في سورة الأعراف وهي بتعرفك صفات المصلحين خلاص أنا بعد اللي فات ده كله قلت خلاص أنا هبقى من المصلحين يا رب انا خلاص مش هبقى متردد انا حسمت موقفي انا مع النبي عليه السلام والصحابه انا مع دين ربنا انتهى الموضوع طيب ازاي ابدا ايه البدايه والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاه انا لا نضيع اجر المصلحين الموضوع سهل خالص صلي وتمسك بكتاب ربنا مش عايز منك اكتر من كده بس كده اه بس كده ليه ما هو الكتاب بيقول لك كل حاجه انت مش عايز الا الكتاب بس صلي وتمسك بالكتاب والكتاب هو هيرشدك لكل شيء صلي واقرا قران انت لوحدك لو صليتي وقرات القران هتلاقي ايات الحجاب وهتتحجبي وهتلاقي ايات التحريم اي حاجه حرام بتعمليها وهتسيبيها هتلاقي ايات غض البصر هتلاقي ايات الاعراض عن الحرام هتلاقي ايات كل شيء هتلاقيها في القران انت النهارده لو فتحت المصحف وصليت هتلاقي ايات النهي عن الزنا وعن السرقه وعن المال الحرام وعن وعن وعن كل مشاكل حياتك اللي انت بتقابلها هتلاقي النهي عن الحرام فيها في كتاب ربنا فانت مش محتاج الا الاثنين دول بس ان تصلي وتاخذ الكتاب بقوه بس شفت سهله ازاي فدي الروشته النهائيه عايز تبقى من المصلحين عايز ما تبقاش من المترددين ولا من الغافلين عايز تبقى مع الذين يحبهم الله سبحانه وتعالى تمسك بالكتاب والذين وشفت الك- الكلمه مش يمسكون يمسكون والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاه اننا نضيع اجر المصلحين طبعا في قاعده انتوا اكيد عارفينها مش محتاجين اذكركم بيها بس اقولها لكم تاني اللي هي ان الزياده في المبنى تساوي الزياده في المعنى يعني ايه يعني يمسك غير يمسك غير يمسك غير يتمسك كل لما تزود حروف فالمعنى ايه في تمسك اكتر فلما ربنا يقول الذين يمسكون مش بس مجرد يمسك الكتاب ده متمسك مستمسك بكل كلمه في الكتاب لا يترك فيه امر الا ويفعله ولا يترك فيه نهي الا يتركه طب يعني كده ما بيعملش معاصي لا بيعمل بس بيتوب والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ما دي برضه في القران صح فهو متمسك بكل حاجه حتى ايه التوبه حتى ايات انه ممكن يعمل فاحشه بس يتوب هنا تاني فده الاستمساك ايه بالكتاب معايا يا شباب طيب فاذا عرفت طريق النجاه انه لا صلاح الا بالاستمساك بكتاب الله سبحانه وتعالى وبشريعه الكت... بشريعه الله سبحانه وتعالى واخذ الكتاب بقوه. طيب بعد كده بقى بتناقش الصوره قضيه الغفله، يعني ايه اللي بيخلي الانسان متردد؟ ايه اللي بيخليه لا يحسب موقفه؟ إيه اللي بيخليه عارف ان الحق هو القران والدين والشرع وشريعه الله وشريعه الله سبحانه وتعالى التي نزلت في سوره البقره وال عمران والمائده والنساء وان هذا هو منهج الله وان توحيد وجهه القلب على الله لابد منها كما عرفنا في سوره الانعام ثم ياتي عند الاعراف ويقف مترددا ولم يحسم موقفه ايه اللي يجعل الانسان ياخذ هذا الموقف انه مرض الغفله لان الله عز وجل قال ان تقولوا يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين شفت يا شباب يبقى السبب ايه الغفله شفت الغفله خطيره ازاي في ناس كتير كانت فاكره ان الغفله دي عادي يعني انا بعمل طاعات وبعمل معاصي انا عادي لا ده الغفله دي شيء ربنا بيحاربه شيء ربنا بيحذرك منه شيء ربنا بيقول لك لو مشيت عليها هتبقى في النار اوعى تفكر ان الغافل ده ناجي الغافل ليس بناجي الناجي هو المتيقظ لذلك حتى في كتاب مدارج السالكين حط اول منزله منزله الايه اليقظه ان قبل ما تعمل حاجه لا بد تستيقظ من غفلتك الاول وبعد كده تسير في طريق الله سبحانه وتعالى فده في الميثاق ميثاق الايه الانس والجن كما قال الله سبحانه وتعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل من دول يا رب أولئك هم الغافلون ودي برضو تنبيه تاني على الغفلة الآية الأولى في الميثاق إن ربنا لما إيه أخذ من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا فربنا بيرد عليهم بيقول لهم إيه أن تقول يوم القيامة إن, إن كنا عن هذا غافلين يبقى اوعى تكون غافل عن الميثاق اللي ربنا أخده منك من يوم ما اتخلقت ده رقم واحد رقم اتنين ان في ناس يوم القيامه من الجن والانس هيدخلوا النار طيب ده ما كانوش بيشوفوا ما كانوش بيسمعوا ما كانوش بي... عندهم قلوب ربنا بيقول لك لا كان عندهم لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون وحذر الله سبحانه وتعالى من ذلك فقال واذكر ربك في نفسك واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصال ولا تكن من الغافلين شفت النهي عن الغفلة في الصورة ربنا بيقول لك كن من الذاكرين وإياك أن تكن من الغافلين لو بيت من الغافلين هتكون مصيرك في النار فمرض الغفلة هو الذي يؤدي إلى عدم حسم الموقف وإلى التردد وإلى الوقوف على الأعراف في الآخرة وإلى أنك لا تقف في صف الدعوة متحير مش عارف تعمل الصح ولا الغلط مش عارفه تلبسي حجاب شرع شرعي ولا تتبرجي عماله تلبسي اللبس اللي لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء اللي مش عارف هتبقى انسان ملتزم وتشعر بالتزامك ولا انت هتقف مع الشله دي شويه ومع الشله دي شويه لابد ان تحسم موقفك ولا تكن مع الغافلين برضو في قصه في الصوره قصه جميله جدا وهي قصه واتلو عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين دي قصه مين يا شباب القصه دي قصه نزلت في رجل من بني إسرائيل أتاه الله سبحانه وتعالى الآيات ولكنه انسلخ منها الانسلاخ ده جه منين؟ الانسلاخ يا شباب انت عارف ايه؟ اما تقول واحد اتسلخ ما تقول مثلا ايه ذبحت خروف وسلخته غير واحد انسلخ الانسلاخ اولا السلخ عشان بس تبقوا برضه مستحضرين المعنى السلخ فيه ألم انتوا عارفين ذبيحه بتسلخ بتبقى مؤلمه جدا لو هي صاحيه زي يقول لك انا هسلخك حي ليه لان ده هو اعظم الالم اللي ممكن الانسان يتالمه يعني ايه بقى يعني الانسان الذي علم الحق وعلم الدعوه وعلم شريعه الله ثم بدا يتنصل من حقوق هذا الدين يتنصل من واجباته تجاه هذا الدين هو انسان متالم في حياته بيعيش الم الانسلاخ في كل حاجة بيعملها لا سكرة الغافلين ولا لذة العارفين عايش كده لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء عايش معذب عايش في ضيق عايش بيكره نفسه وبيكره اللي حواليه لأن هو لا عارف يبقى مع النموذج اللي هو نفسه يبقى فيه ولا هو مع الساكرين في سكرة المعاصي والبعد عن الله فلذلك كانت هذه القصة التي وصفه الله عز وجل في أخس ثقة وصف الله عز وجل هذا الرجل بأخس صفة وهي صفة الكلب فقال ولو شئنا رفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون فالقرآن يرفعك والشريعة ترفعك ولو شئنا لرفعناه بها فأنت إذا استحضرت شريعة الله سبحانه وتعالى وكنت من أهل حمل هذه الشريعة فسيرفعك الله سبحانه وتعالى لكن والعياذ بالله إذا انسلخت من الصورة وانسلخت من كتاب الله ومن آيات الله وبدأت أنت تتبع الهوى ساعتها والعياذ بالله ستكون من الذين آه يعذبهم الله سبحانه وتعالى تكون كهذا المثل السيء جدا وهو مثل الكلب طيب آه يعني هنطولنا جدا في الصورة عدت ما يقرب من ساعة فهنختم بقى بسرعة ان في النهاية ربنا سبحانه وتعالى بتنتهي الصورة بالنداء هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من شاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون القصة هنا آه طبعا قصة الرجل هو بلعام بن بعوراء وقصة معروفة يعني آه لكن القصة التانية قصة آه الناس آه المثل هنا مثل الإنسان اللي بيطلب من الله الرزق طبعا هو هو الذي خلقكم من نفس واحدة اللي هي آدم وحواء وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها ده مش آدم وحواء ولكن بعض آباء العرب فلما تغشاها حملا حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما يعني إيه بقى يا شباب يعني لما أنت تبدأ تجارتك تزدهر تبدأ دنيتك تحلو تبدأ وظيفتك تبقى ثابتة تبدأ تبقى إيه فساعتها تقول يا رب ثبتني على اللي أنا فيه وأنا هبقى شاكر فربنا يثبتك ويفتح عليك من البركة ومن الخير ومن الرزق ومن الأولاد ومن المال فتشرك بالله عز وجل وتصرف هذه الأشياء لغير طاعة الله مش شرط هنا الشرك يكون الشرك الأكبر ممكن الشرك الأصغر اللي هو أن أنت لا تجعل حياتك كلها لله تجعل للدنيا فيها نصيب تجعلهم من عباد الدنيا زي ما انت شفتوا معانا في سورة آل عمران لما أم مريم قالت إني نظرت لك في ما في بطني محررة محررة من أغلال الدنيا تمام آه بتنتهي الصورة بقى بأن أنت عايز تبقى من الناجين عايز تبقى من المصلحين فآخر صفحة فيها مفتاح الحل أول الصفحة إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إذا أردت أن تكن من الناجين من المصلحين فابدأ بولاية الله سبحانه وتعالى وكن من الصالحين وتولى الله سبحانه وتعالى بالقرب منه وبعبادته وبتوحيده وانتهت الصورة بالسجود بين يدي الله سبحانه وتعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون في الصورة بتقول لك كن ولي لله كن طائع لله كن ساجد لله كن حاسم أنك مع منهج الله ولا تكن من الغافلين ومن المترددين لأنك وقتها والعياذ بالله ستكون من المعذبين سواء العذاب الأكبر أو عذاب أهل الأعراف نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم العافية ونجعل إياكم من المتيقظين من الصالحين من المصلحين من المتمسكين بكتاب الله سبحانه وتعالى من الناجين من كل بلاء من الذين يحبهم الله سبحانه وتعالى وجزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين